مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول الصحابة الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا الإسلام على أكتافهم ووضعوا أرواحهم على أكفهم في سبيل تبليغ كلمة الله إلى خلق الله ومن خلالهم وصل الإسلام إلينا فلهم في أعناقنا جميل وأي جميل فاللهم ارضى عن الصحابة وارفع درجتهم في عليين واحشرنا معهم تحت لواء نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم آمين من الذي سنلتقي به في ليلتنا تلك من هو هو واحد من العشر المبشرين بالجنة أسلم يوم أن كان المسلمون يعدون على أصابع اليد الواحدة فمن هو هو أول من لقب بلقب أمير الأمراء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمر أن يجعله خليفة لرسول الله فمن هو وعند موت عمر قال لو كان حيا لاستخلفته بعدي لسه مصمم على ابو بكر برضه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هو هو صاحب السبق في الاسلام وصاحب الهجرتين وهو امير الجند الذي فتح الله على يديه كل بلاد الشام فاتح الشام عرفت وهو أمين هذه الأمة اللي هو مين أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وجعل الفردوس مثواه أبو عبيدة بن الجراح سيدنا عامر أبو عبيدة عامر ابن الجراح من الجيل الفريد والرعيل الأول ولا بد أن نحيي قصص هؤلاء عند المسلمين حتى نضع لحضراتكم القدوة والأسوة الحسنة لا سيما أننا نحيا أيام صارت القدوات والأسوات فيها هم الممثلين والراقصين والمطربين واللاعبين واللاعبات الأحياء منهم والأموات لقاؤنا مع واحد من الصحابة من الجيل الفريد أسلم أبو عبيدة عامر ابن الجراح على يد أبي بكر الصديق وعلى هذا فأبو عبيدة يعتبر حسنة من حسنات أبي بكر مش كده؟ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله تخيل كل جهاد أبو عبيدة وكل تقى أبو عبيدة وكل خلق أبو عبيدة يجازى عليه وبمثله يجازى الصديق أبو بكر الصديق ومن مثله رضي الله عنه أسلم أبو بكر وبعد ثلاثة أيام أسلم على يديه ستة من العشر المبشرين بالجنة إيه العظمة دي الراجل لسه بيسلم النهاردة ثلاث أيام اشتغل دعا الناس إلى الله فأسلم على يديه ستة سوى أهل بيته ستة من العشرة المبشرين بالجنة أشهرهم أبو عبيدة وفيهم بطل القادسية سيدنا سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والحيي الذي تستحي منه الملائكة سيدنا عثمان دول كلهم في ميزان أبو بكر تخيل يبقى صحيح ده كتابه ده وميزانه حد فينا يقدر رصيده في الطاعات يقترب من رصيد أبو بكر بأمارة إيه بأمارة إيه نعم أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح على يد الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثم هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ولبث في الحبشة زمانا ثم جاءت شائعة كاذبة إلى المسلمين في الحبشة تقول لقد أسلم كل من في مكة حتى أبو جهل قالوا لهم حتى أبو جهل أسلم حتى أبو لهب قالوا والله حتى أبو لهب أسلم شائعة حملها أهل الخير إزاي أنت سعادتك لو قرأت تفسير سورة النجم تجد في آخر سورة النجم ها سجدة ودي لها قصة وشرحها يطول بقى لكن قرأ النبي السورة وعندما وصل للسجدة وتلاها سجد الكل حتى أبو جهل أمسك حفن التراب وقال يكفيني هذا وسجد على حفن التراب في يده برضو الغطرسة لكن سجد حتى الكفر سجدوا من رأى هذا المشهد من أهل الخير قال خلاص ده مكة كلها إسلام فسافر إلى الحبشة وقال علامة تمكثون في دار الغربة والوحشة وكل الأهل قد أسلموا ارجعوا إلى أوطانكم فعادوا فرحين لكن سرعان ما اكتشفوا أنها شائعة كاذبة وقعوا في قبضة ضباع أهل مكة مش عايز أقول سباع لأن الضبع أخيب من السبع الضبع خايب مش كده السبع ولا ضبع ضبع يبقى خايب صلوا على رسول الله نعم وقعوا في قبضتهم وذاقوا منهم مرارات الله بها عليم خذ عندك هذا المثال من الذين عادوا إلى, إلى مكة بعد الشائعة صحابي اسمه عثمان ابن مضعون ده أول واحد يدفن في البقيع عثمان ابن مضعون وكان دين جدا ومجتهد في الطاعة بشكل شديد لدرجة انه طلب من النبي ان يأذن له ان يختصي ليتفرغ للعبادة طبعا النبي نهاه لان احنا ما عندناش رهبانية مش كده لكن الى اي مدى عثمان بن مظعون عندما عاد دخل في جوار الوليد بن المغيرة اللي هو ابو سيدنا خالد راجل ليه ثقة له له كلمة مسموعة فخده ووصل عند الكعبة وقانون الجوار ده معروف عندهم والنبي نفسه دخل فيه عندما عاد من الطائف في جوار المطعم ابن عدي الوليد أمسك بيد عثمان بن مضعون عند الكعبة أيها الناس هذا في جواري من أذاه فقد آذاني حد يقدر يكلمه الوليد يفرمه فقعد سيدنا عثمان بن مزعون يروح ويجي يلاقي بلال بيتضرب عمار بيتجلد الصحابه بيطحنوا وهو مع حصانه حصانه الوليد فذهب الى الوليد وقال يا ابن المغيره ارفع عني جوارك قال هل مسك احد بسوء قال لا ولكن يصيبني ما يصيب أصحابي أنا مكسوف من نفسي أوي ارفع عني جوارك قال سيؤذونك قال أخرج من جوارك إلى جوار رب العالمين أنا هتحمى في ربنا خدوا من إيديه هذا خرج من جواري شوية وجماعة الكفار جابوا شاعر وقاعد في المجلس بتاعه بيقول ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل إن عثمان سمعه بيقول ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل قال صدقت صح كل معبود سوى الله باطل لأنه لا إله إلا الله قال له صدقت قال له وكل نعيم لا محالة زائل قال له كذبت نعيم الجنة لا يزول طب انت خرجت من جوار الوليد ومحدش كلمك رايح بتقول يعني انا اهو وبتهزأ الشاعر راحوا الشاعر قال أهان وأنا بين سادات مكة فقاموا وانهالوا ضربا على ابن مزعون حتى اسودت عينه اسودت يعني ايه ازرقت قوي عينيه عين من الاتنين اتنفخت فمر وعينه ورمة كده على الوليد بن المغيرة فضحك الوليد وقال يا ابن مضعون كنت في جواري في أمن وأمان وفي سلام خرجت من جواري أصابك الذي أراه شمتان قال يا وليد أترى عين المتورمة قال له آه قال له أترى الأخرى السليمة قال له أيوة قال والله إن عين السليمة لتشتاق أن يحدث لها كما حدث لأختها في سبيل الله الجيل ده كانوا ناس معدنهم الذهب وعندهم ثبات على كلمة الحق شديد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آمين هذا الذي ذاقه من عادوا من الحبشة بعد الشائعة الكاذبة وفيهم أبو عبيدة لكن سرعان ما جاء أمر السماء يأمر ربنا النبي أن يهاجر ويهاجر أصحابه من مكة إلى المدينة وهاجر النبي وهاجر بعد أبو عبيدة واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهش وبش لمقدمه ثم آخى النبي بينه وبين سيد من سادات الأنصار اللي هو سعد بن معاذ سعد بن معاذ ده سيد الأنصار ده الراجل اللي لما مات سيدنا جبريل قال للنبي من هذا الذي مات عندكم واهتز لموته عرش الرحمن سعد ابن معاذ فمن اللي يليق بمكانة أبو عبيدة يبقى أخوه سيد مثله فآخى النبي بينه وبين سعد بن معاذ ولبسوا في مكة في المدينة زمانا وجاءت غزوة بدر في غزوة بدر ناخد الدرس الأول من أبي عبيدة أعظم درس في الولاء والبراء تاخده من سيدنا أبو عبيدة أنت عارف البغض والحب دين يتقرب به إلى الله البغض والحب من أعمال القلوب دين يتقرب به إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله شوف أوثق عرى الإيمان سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه الحب والبغض دين ولاءك لكل مين لله ولرسوله وللمؤمنين بتوليهم يعني ايه تحبهم تحترمهم تقدرهم تذب عنهم وبراءك يعني بغضك بيكون من مين من كل كافر يبقى انت بتحب المسلم اللي عايش في الصين اللي انت في حياتك ما شفتوش وممكن تضحي بروحك عشانه صح ليه لله مش كده وبتبغض كل كافر حتى لو كان ابوك مش سيدنا ابراهيم اتبرى من ابوه قال له ان براء منكم مش كده ولا ايه ما اعرفكوش ده في ولاء وقال لي ازر سلام عليك سلام عليك مش يعني هنا بمعنى التحية بمعنى الاعتزال فلما يقول له سلام عليك مش بيقول له ازيك بيقول له ساعتزلك ولذلك ربنا قال لك لما واحد احمق يجهل عليك تقول له ايه سلام طب واحد انا بقول درس وواحد قايم بيجهل وبحماقه بقول له سلام يعني ازيك مبسوط انا ان هو ده انا بقول له انت في وادي وانا في وادي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يعني ايه سلام هنا بقى مش يعني التحيه يعني اعتزلك افهم ده كويس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا اقول جاءت غزوه بدر وفيها درس الولاء والبراء من ابي عبيده قاتل ابو عبيده عامر بن الجراح في غزوه بدر قتال الاسود البواسل الضواري وما لقي واحدا من المشركين الا وكسره حتى انهم كانوا اذا راوه يولون الدبر الا فارس واحد عنيد يقف في مواجهه ابي عبيده ويصر على قتاله وكلما رآه أبو عبيدة تنحى عنه فيأتي الفارس العنيد من جديد ويواجهه فيتنحى عنه فلما لم يجد بد انقض عليه انقضاض الأسد وما هي إلا لحيضات حتى أطار به من على جواده في الأرض وقتله أتدري من المقتول؟ ها؟ أبوه المقتول هنا أبوه سيدنا أبو عبيدة عامر ابن الجراح قتل والده الكافر الذي يقاتل مع المشركين ضد النبي محمد قتل هيقتل النبي لا أصل الصحابة لما كانوا بيقولوا للنبي فداك أبي وأمي ما كانوش بيقولوها بكش فداك فداك صح لو ابويا هيأذيك اضيعه وحصل اهو ابو عبيده عامر ابن الجراح قتل والده في غزوة بدر انه بيحارب ضد المسلمين مع الكافرين ممكن ربنا يبتليك بأب عاصي بأب كافر بلاش عاصي واحد مسلم وابوه يهودي بس مسالم في حاله ايه المطلوب منك تعرض عليه الحق بلطف وبالتي هي احسن رفض خلاص لا اكراه في الدين وله عليك حقوق حتى لو كان كافر وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وايه وصاحبهما في الدنيا انما بقى راح وقف مع اسرائيل ومسك متريوز ووقف جنب شارون وبيقطع في المسلمين تقتله انا بقول لك افرمه كلام واضح وده مش عقوق بل ان القران نزل يمجد فعل ابو عبيده فيه ما نزل قول ربنا عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون يعني بيحبوا من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم صليت على رسول الله مش ممكن تلاقي مؤمن بيحب أعداء ربنا مؤمن بيحب اليهود صدقني ناقص الإيمان بيوليهم بقى وينصرهم ويحارب معاهم ضد المسلمين ده مش ناقص الإيمان ده منتفي الإيمان خرج عن الإسلام ولاءك لمين للمسلمين حبك لمين للمسلمين بغضك لمين لكل كافر ومع بغضك لكل كافر الإسلام ما قالكش اظلمه قال لك اكرهه بس اوعى تظلمه قال الله عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا شوف الشنآن يعني البغض أنا بكرهه لأنه كافر لكن لو في أظلمه أبدا ما أظلمش أي حد المسلم عدل حتى على نفسه حتى مع أعدائه عدل وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم إيه شهيدا هذا درس الولاء والبراء من أبي عبيدة في غزوة بدر أما درس الحب الصافي للنبي محمد فيتضح بجلاء أكثر في غزوة أحد أبو عبيدة خرج في غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف أن الرماة عصوا أمرا واحد للنبي في أحد فانكشف المسلمون ودارت الدائرة علينا وسقط من المسلمين سبعين فيهم أسد الله حمزة ليه؟ عشان عصوا كم أمر؟ أمر واحد فاحتاجوا قربان يفوقهم وهم الصحابة ولم يشفع لهم أن فيهم أبو بكر وعمر ولم يشفع لهم أن فيهم النبي محمد نفسه لا عشان يعرفوا يعني إيه طاعة النبي طب السؤال الطبيعي عندك مبرر لهزائم المسلمين الآن ها ليه هزمنا اوعى تقول لي العدد والعدد عمرنا ما انتصرنا بعدد ولا بعدد امال ايه اللي حصل هو احنا عاصينا امر ده احنا عاصينا الف الف امر الا من رحمه الله منا اخرج بره المسجد دلوقتي اتفرج كده وعد كم امر من أوامر الله ومن أوامر رسوله ضاعت كتير أوي كتير نحن في زمن والله العظيم وده أنا لمسه عن قرب إذا هم الواحد من أمثالي أن يحيي سنة صار الناس عليه ظنا منهم أنه يقيم بدعة احنا احمد ربنا انك بتحضر دروس علم وبتتعلم دين ربنا احمد ربنا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقع البلاء الشديد من أجل التمحيص وتمييز الصف وانكشف المسلمون ولم يثبت حول النبي إلا أفراد يعدون على الأصابع فيهم أبو عبيدة وطمع العدو في قتل النبي محمد مش انكشف جامد طبعا يقتلوا القائد سيدنا النبي فجاء عتبة بن أبي وقاص ورمى النبي بحجر فوقع لشقه وقع على جنبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رماه بحجر آخر فأصيبت رباعيته اليمنى السفلى وكسرت سنانه اللي في الفك السفلي اللي في الناحية اليمين سنتين اتكسروا من النبي صفن. ثم رماه بحجر ثالث في رأسه فشجها فتح له دماغه ثم جاء الملعون عبد الله بن قمأة كالجمل الهائج يصرخ أين محمد أين محمد فاعترضه مصعب ابن عمير وفي يده الراية فضربه فقطع ذراع مصعب فأخذ الراية بيساره فضربه فقطع يساره فوضع الراية بين فخذيه ومال عليها بعاتقه وصدره فضربه بالحربة حتى نفذت واندقت وفار دم مصعب وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ومات ثم واجه النبي ونزل بسيفه على عاتق النبي وقال خذها مني وأنا ابن قمئة النبي كان لابس درعين على عاتقه ما اتجرحش صحيح لكن من قوة الضربة ظل بعد المعركة لمدة شهر يشكو منها ضربة بقى يعني شديدة ثم ضربه بالسلاح فغاصت حلقات المغفر في وجنة النبي محمد حلقتين من حلقات السلاح رشعه في وجنة النبي بعد المعركة صلوا على رسول الله حلقتين سلاح راشقين في صدغ النبي قدمه يفور فجاء أبو بكر وأبو عبيد قال أبو بكر دعني يا رسول الله أنزع لك هذه الحلقة قال أبو عبيدة والله ما ينزعها إلا أنا طالما حلف على أخوه والحلف على طاعة يبقى السنة انك تسيبه يوفي يمينه مش كده تبر يمينه قال له تقدم هيشيلها ازاي دي وضع حلقة السلاح اللي هي غاصت في وجنة النبي بين اسنانه حطها بين سنانه واخذ يجذبها بكل قوة فما خرجت إلا مع بعض أسنانه من الفك العلوي طلعت بسنتين من فوق وصار الدم من فم أبو عبيد خلاص بقى أنت كفاية عليك تقدم الصديق لينزع الأخرى قال أبو عبيدة والله ما ينزعها إلا أنا طب شوف سنانك شوف بقك شوف الدم ألا أبدا أنا فتقدم وضعها بين أسنانه في الفك السفلي وجذبها والله ما خرجت إلا مع بعض أسنانه بالله عليك لو أبوك هتعمل معاه كده والله حتى لو أبوك أخلع سناني عشانه صلوا على رسول الله أنا عايزك بس تستحضر مشهد أبو عبيدة وبيشد كده والدم يا ولداه بيطير من بقه وبعد ما عمل كده جرح النبي حواليه تراب فحب يطهر الجرح فوضع فمه على مكان الجرح وأخذ يمتص الدم الملوث بالتراب وبدل من أن يمجه يبصقه ابتلعه قال النبي ماذا فعلت قال أرجو من الله ألا يعذب رجل اختلط دمه بدم رسول الله حب وأي حب من أبي عبيدة بن الجراح عارف المكافأة إيه يقول أهل العلم انقلعت ثنيتاه فحسن ثغره بذهابهما فما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة عارف لما سنه اتخلعت عشان يرضي النبي مفيش واحد أهتم في العالم ضحكته بقت حلوة رغم هتمه إلا سيدنا مين أبو عبيدة والجزاء من جنس العمل ده مش كلام دراويش هذا الكلام ذكره الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء هذا جهاده وهذا حبه للنبي أبو عبيدة لم يكن فارس كسائر الفرسان لا ده كان حكيم وزاهد من أحكم القادة سيدنا أبو عبيدة وده كان رأي سيدنا عمر فيه وكان دايما سيدنا عمر يقول الحرب لا يصلح لها إلا الرجل المكيس المكيس يعني إيه؟ الحكيم الثعلب يعني الحرب عايزة راجل ثعلب يقدر يخادع ويناور لا يصلح إلا هذا الحرب نفسها خدعة النبي قال كده صلوا عليه أبو عبيدة كان من هذا الطراز حكمته ظهرت فين ظهرت في سرية ذات السلاسل ظهرت حكمته وظهر زهده في الإمارة في سرية ذات السلاسل سرية ذات السلاسل كان قائدها مين سيدنا عمرو بن العاص بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرا إلى أرض بلاء لأن فيها أقارب أمه يدعوهم للإسلام ويحاربهم وبعت سيدنا عمرو لأن أقارب أمه من هناك فممكن يطاوعوا أمره زائد أن سيدنا عمرو هو الآخر قائد عبقري داهية وصل عمرو إلى ماء بأرض يقال لها جزام الماء اسمه السلسل وصل عسكر بجيشه على بير مية اسمه السلسل ومنه سميت ذات ايه السلاسل زي غزوة بدر ليه اتسمت غزوة بدر لأن النبي عسكر بالجيش عند بئر إيه بدر عسكر بعت العيون لقى جيش الأعداء كبير جدا قال سنهزم فكمن وتخفى وبعث إلى النبي يطلب المدد فبعث له النبي بمدد من كبار الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وكلهم تحت قيادة مين؟ سيدنا أبو عبيدة. ما أنا بقول لك كان ليه مكانة عند النبي. شوف لما يخلي سيدنا أبو بكر عسكري تحت قيادته يبقى ليه مكانة كبيرة. وعمر يبقى أبو عبيدة كقائد حرب عقله ذري وده رأي النبي محمد فيه صلى الله عليه وسلم. الغزوة دي والشيء بالشيء يذكر أو السرية هي اللي سيدنا عمر أصبح فيها على جنابه وتيمم وصلى بالناس مع وجود الماء سيدنا عمرو أصبح جنب المية موجودة اتيمم وصلى بهم إمام السؤال التيمم يا اخوانا بيرفع الحدث الأصغر فقط أم يرفع الحدث الأصغر والأكبر ها الاثنين ممكن تصبح جنب تعدم الماء تتيمم خلاص تتيمم طيب ما هي الحالات التي يجوز لك فيها أن تتيمم وهو الغرض من الدروس دي مش قصة ما هي الحالات التي يجوز لك فيها أن تتيمم إذا عدم الماء بس عدم وتبحث عنه وبعد العجز عن البحث تتيمم قطعة أو البركة وأروح متيمم آه. طب ما تخبط على الجيران هات شوية مية أنا ما أظنش إن في حد في الويل يجوز له أن يتيمم إذا عدم الماء ولا في المطرين ليه؟ جنبكم طلعت إسماعيلية إيه؟ مش كده؟ أه والله لا يجوز صحيح ده أنت ربع جنيه تملى شركة وتيجي كلام واضح؟ أيوه طيب اثنين ممكن تتيمم مع وجود الماء زي سيدنا عمرو هو تيمم مع وجود المية ليه؟ ما هو لما راح للنبي والصحابة اشتكوا للنبي فالنبي سأله قال له كانت ليلة شديدة البرد وخشيت أن أموت وتذكرت قول ربنا عز وجل ألا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبي ضحك يعني ايه؟ إقرار إقرار حسن اتبسط قوي من فقه سيدنا عمرو فضحك وشوف عظمة الصحابة اتيمم مع وجود الماء وبعضهم الكلام ده ما عجبوش لكن لما قال استووا حد ما صلاش كلهم صلوا وراه والله العظيم لو النهاردة حصلت تلاقي بقى خناقة وده يضربوا الإمام وإيه يا جا يا ابني الخلاف شر الخلاف شر احنا مع حقيقة ما عندناش أدب الخلاف والله والله ما عندنا أدب الخلاف إلا من رحمه الله منه عشان ما نسودهاش صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز لك أن تتيمم مع وجود الماء إذا خفت على نفسك واحد عامل عملية فتحل بطنه صبح غلو يغتسل هيموت يبقى يعمل ايه؟ يتيمم ثلاثة إذا وجد الماء وحال بينك وبينه حائل واحد مسكون وصبح جنب وخبط والله يا سيادة فلان عايز استحمى عشان جنب هيحموه هيفسحوه يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ما يتيمم في ميه في بير قدامي بس ما عنديش دلو اجيب ما عنديش رشاء جردل وفي حبل عب ما عنديش أداة اجيب اعمل ايه؟ اتيم الميه قدامك يا بس مش عارف تجيبها اتيمم وده من عظمة الإسلام ودي رخصة قلت للمسلمين بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وإيه طب مش احنا بينا الكلام ده في دروس خصائص أمة الإسلام نعم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو عبيدة وصل إلى عمرو بمدد فيه أبو بكر وعمر أول ما وصلوا سيدنا عمرو قال أنا الأمير أنا الأمير العام وما أنت يا أبو يا أبا عبيدة ورجالك إلا مدد لي يبقى أنا القائد وجهة نظر وصحيحة لكن لو خدنا بمعيار التاريخ والسبق يبقى عمرو أمير على أبو عبيدة ها هو كان فين عمرو ساعة ما سيدنا أبو عبيدة أسلم كان مع الكفار سيدنا عمرو أسلم متأخرا إنما سيدنا أبو عبيدة ده في الأول خالص خالص خالص لو خدنا بمبدأ التاريخ والسبق هيبقى سيدنا أبو عبيد قال أبو عبيد يا عم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني إليك فأنت على ما أنت عليه وأنا على ما أنا عليه أنت قائد الجيش ده وأنا بساعدك أنا قائد الجيش ده قال لا ما أنت إلا مدد وأنا الأمير عليكم قال يا عمرو إن النبي عندما ودعني قال لا تختلفا ولئن عصيتني أطعتك ماذا تريد؟ قال أنا الأمير عليكم قال دونك صلي بالناس اتفضل يا عم انت الامير انت القائد علينا ده بيدلل على ايه على حكمة سيدنا ابو عبيدة وعلى زهده في الإمارة رضي الله عنه صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يتضح بجلاء أيضا في معركة اليرموك عندما نصل إليه سيدنا أبو عبيدة على هذا كان قائد والنبي يخ- يخرجه أمير على السرايا من أشهر السرايا التي قادها أبو عبيدة سرية الخبط سرية إيه؟ الخبط اللي هي السرية التي تو- توجهت إلى سيف البحر ناحية البحرين خرج بجيش في سيدنا أبو هريرة وفي سيدنا عبد الله بن عمر وفي سيدنا جابر بن عبد الله وفي عبادة بن الصامت لما خرج الجيش أتدري تموين الجيش كان إيه؟ عارف في سرية الخبط التموين بتاع الجيش كان إيه؟ أعطى النبي لأبي عبيدة جرابا من التمر ده تموين الجيش اداله شوال بلح خليها شوال بلح بس خلاص وقليل هيكفي ايه قال يا رسول الله انه قليل ولن يكفينا قال عندما ينفذ سيرزقكم الله شفت ثقة النبي في ربنا قد ايه ملاش حدود وشفت ثقة الصحابة في كلام النبي قد ايه بقول لك روح سافر من مصر للصعيد تذكرة السفر معاك بس فلوس مفيش فلوس طب ده القطر هيقعد بيها ثلاث ايام قلت لك ومال خد خمس بلحات اهم خمس بلحات ما يكفوش يا والدي قلت له مالكش دعوه لما يخلصوا سيرزقك الله ها تعمل ايه مع ابوك قلت له انت اتجنيت ولا ايه انا هشحت يا جدع اقول كلام معقول مش كده شوف ثقة النبي أصل دول جنده دول جند الله وخارجين لإعلاء كلمة الله ومش ممكن ربنا يتخلى عنهم الله ولي الذين آمنوا قال لهم مالكوش دعوة يخلص ربنا هيبعت خلاص ثقة في كلام النبي خرج الجيش سيدنا أبو هريرة بيحكي لأحد التابعين عن المعركة بيقول له فكنا نأكل التمر وجاء اليوم الذي صار قوت الرجل منا فيه تمرة واحدة العسكري يأكل في اليوم الواحد إيه بلحين بس بلحة واحدة قال بلح تمرة وكيف تفعلون بها قال كنا نمصها كما يمص الصبي ثدي أمه كان الواحد بيحط التمرية تحت لسانه يمصمصها زي العيل ما بيرضع قال وهل كانت تكفيكم قال ليتها دامت ده جه وقت ما لقيناهاش خلص التمر هياكلوا ايه وصلوا على الساحل في شجر اسمه شجر الخبط ورقه كبير وناشف فكانوا يهزوا الشجره توقع الورق الناشف ده يبلوه في الميه المالحه وياكلوه بيعملوا تسقيه خبط ورق ناشف يبلوه في الميه المالحه وياكله بقول لك الصحابه دول ابطال ابطال اه وبعدين وبعد يوم ولا اتنين زفر البحر زفرة عظيمة وإذا بدابة عظيمة يلقيها الموج بالساحل حوت كبير جدا اللي انتوا بتسموه النهارده حوت العنبر حوت العنبر بلا مبالغة قد الطيارة الميدانية معقول اه والله بلا مبالغة ايه اللي يدلل على كده اللي يدلل على كده كلام ابو هريرة كان العشرة العشرة من الرجال ينزلون في عين الحوت وي- ويملؤون الفخار من الودك يعبوا دهنة في طواجن فخار عشر رجال في عين يبقى عليها قد ايه؟ ها؟ ده عين السيرة دي عين قد حط بقول لك قد الطيارة ولا أبالغ وإما يدلل على هذا ما ذكره أبو هريرة قال فأقمنا عليه نأكل من لحمه حتى سمنا سمنا كده وربربنا من أكله ثم أخذ أميرنا اللي هو مين؟ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعها فوضعها على طريفة وضعها بطريقة معينة على مكان مرتفع فوضعها على طريفة ثم أمر بأجسم بعير معنا أن يركبه أجسم رجل منا وأن يمر من تحته جاب ضلع حطه كده هل هتقولي أكبر جمل عندنا جابوا أضخم جمل قال هتقولي أطول واحد في الجيش جابوا واحد طويل أوي أنا أركب وعدي من تحت الضلع قال فمر وما مسها شوف الضلع قد ايه بقى متخيل ده ضلع واحد يبقى الحوت قد ايه صليتوا على رسول الله طب هم يا ولدان من اكل الورق الناشف والميه المالحه جلدهم تعب قال فكنا ناخذ من الودق وندهن به الجلد فربنا جعل لهم الدبه دي ايه غذاء ودواء دواء وغذاء قال فلما عدنا قصصنا على النبي الذي حدث وسألناه في جواز أكل اللحم الذي أكلناه فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيئا تطعمونه صليتوا عليه واحنا كلنا منه ده ميتة حرام الحرام ايه ما هو ميتة في البحر حلال ده رزق ربنا بعته ما معكوش حاجة تدوقوا النبي بقى هل معكم منه شيء تطعمونه بمزحهم صلى الله عليه وسلم قالوا معانا وأكل وأكل يبقى هذه سرية الخبط والحديث أخرجه مسلم وأحمد في المسند ثم يأخذ أبو عبيدة أغلى شهادة في حياته خد شهادة لا تقول لي جايزة نوبل بتاعة اليهود اللي بيدوها الأعداء لربنا ولا التقديرية ولا التشجيعية ولا الملوخية ولا المهلبية خد شهادة لا تقدر بثمن خد شهادة من النبي محمد اللي حصل ايه الحديث اخرجه البخاري جاء وفد نجران نجران دي فين في اليمن جاء وفد نجران الى النبي نصارى ثمانين واحد من اليمن على رأسهم ثلاثة قس اسمه العاقب وآخر اسمه الآخر وثالث اسمه السيد قدموا من نجران إلى المدينة يجادلون النبي في شأن المسيح عليه السلام وأمه فأدخلهم المسجد دخلهم فين؟ الجامع وأخذ يجادلهم في شأنه وسورة آل عمران أصلا ما نزلتش إلا بسبب هذه المجادلة أصلا 100 آية من أول آل عمران أو 120 آية من صدر آل عمران لحد ال 120 كلها في القصة دي وبسبب الناس دول الفايدة الفقهية هنا يجوز لك أن تدخل الكافر إلى المسجد إن كنت تدعوه إلى الإسلام النبي محمد عملها تقول لي الله طب فين بقى إنما المشركون نجاس أقول لك نجاسة حسية ولا معنوية ها معنوية أصل حسية لو سلمت على واحد مش مسلم يبقى عيد الوضوء لا دي نجاسة إيه معنوية نجاسة معتقد كلام الأذان ولا إيه بس الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد جاء وفد نجران يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سيدنا عيسى وفي شأن أمه الصديقة عليها السلام ومكثوا أياما يناظروه في المسجد ويناظرهم وقرأ عليهم آيات آل, آل عمران التي فصلت في هذه القضية من أولها إلى آخرها ثم دعاهم للإسلام فأبوا فدعاهم للمباهلة مش كده؟ إيه المباهلة؟ قال لهم كل واحد يجيب يجي ويجيب عياله ومراته وأنا كذلك وندعي نجعل لعنة الله على الكافرين الظالمين قالوا اتفقنا المباهلة غدا ثاني يوم الصبح لو النبي واخدها جد فعلا وظنوا ان هذا تهديد فنظروا فإذا به يرون فإذا بهم يرونه قد أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشي من ورائه ما هم دول أهل البيت ستنا فاطمة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين دول أهل البيت من ناحية الدم وده ما ينفيش إن هذه الميزة أخذها بعضهم بلال منا آل البيت سلمان منا آل البيت مش كده؟ لكن دول فعلا من العصب فسيدنا الحسين والحسن معاه في خميلة مشتمل عليهم وهي ستنا فاطمة تمشي وراء فقال العاقب كبيرهم للسيد انظر لا تلاعنه والله لئن كان نبيا ولعننا فلن نفلح ولن يفلح عقبنا بعدها ولن يبقى منا شعرة ولا ظفر إلا هلك يعني عملوا عيال وهم عارفين انه نبي بس عناد ربنا قالها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة والإنجيل ده مش النبي بس اللي اتوصف في القرآن في التوراة والإنجيل ده الصحابة ربنا لما اتكلم عن الصحابة قال ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل فمعروفين لا سيما سيدنا عمر كما قال الأخ الكريم قالوا خلاص لن نباهلك ولا تباهلنا رضينا أن ندفع لك الجزية وابعث رجلا من أصحابك معنا يقبضها ولا تبعث إلا أمين قال النبي نعم سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين ونظر للصحابة فاستشرف الصحابة يعني إيه كل واحد نفسه إن هو اللي النبي يختاره مش طمعا في الدنيا طمعا في شهادة النبي له لأن دي شهادة توديك الجنة على طول فعمر وابو بكر والصحابه الكبار وكله استشرف نعس لنا فقال قم يا ابا عبيده فلما قام اشار عليه اشار اليه وقال لهم هذا امين هذه الامه هذا امين هذه الامه صلى على رسول الله طبعا هذا لا ينفي ان الصحابه كلهم امناء كلام واضح لكن لما اقول مثلا سيدنا عثمان اشد الناس حياء معنى كده ان ابو بكر مش حيي لا في حياء بس صفة الحياء الحياء جلية قوي قوي في سيدنا عثمان صفة الصديقية جلية قوي في سيدنا ابو بكر وهلم جرة صلوا على رسول كلهم امناء صادقون آآ آآ على خلق عظيم يبقى هذا امين هذه الام شهادة من النبي بالله عليك شهادة النبي ولا جائزة نوبل ها شهادة النبي طبعا نوبل ايه وهباب ايه نوبل ايه وبتاع ايه ابو عبيده بن الجراح القائد المسلم الزاهد الحكيم ولي ابو بكر الصديق امر المسلمين بعد موت النبي وبعث الجيوش تقاتل فارس والروم في وقت واحد انت متخيل سيدنا ابو بكر في وقت واحد بعت جيش بيحارب روسيا بيحارب الفرس وبيحارب الروم ما هو الفرس والروم زي روسيا وامريكا النهارده في وقت واحد على جبهتين جبهة الجبهة التي تقاتل الفرس كانت الأول تحت قيادة المثنى بن حارثة رزق الشهادة صارت القيادة العامة في إيد سيدنا مين؟ خالد بن الوليد وحقق انتصارات وبعث على الشام أربع جيوش جيش بقيادة عمرو بن العاص جيش بقيادة شرحبيل جيش بقيادة يزيد ابن أبي سفيان جيش بقيادة أبو عبيدة بن الجراح النصر تأخر ونال الرومان من المسلمين فقال أبو, عب... فقال أبو بكر والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد وبعث إلى خالد انطلق بجيشك إلى الشام والقيادة العامة لك قاتل الرومان القيادة العامة كانت لأبو عبيدة سيدنا أبو بكر خلاها لمين؟ لسيدنا خالد طبعا سيدنا خالد جه من طريق المجاز وكانت في قصة وخطة حربية عبقرية تفصيلها يطول نقولها في ترجمته إن شاء الله وصل خالص أبو عبيدة في هدوء أبو بكر ركنت عن القيادة العامة وجي خالد قال له اتفضل وضعوا الخطة لكسر الرومان وقبل التنفيذ مات أبو بكر وولي الأمر من بعده عمر أول قرار خده سيدنا عمر هو إيه؟ عزل خالد عزله كان سيدنا عمر يقول لا أمير على أبي عبيدة مين ده اللي يبقى فوق لا لا لا ما ينفعش طب وعزل سيدنا خالد ليه بعض التعبانين في عقولهم ومع الأسف هذا الكلام درسناه يقول لك أصل كان بينهم كده مشاحنة وكان سيدنا عمر يعني حطه في دماغه يعني وكانت في مشكلة يا ابني دول الصحابة عمر عزل سيدنا خالد ليه ها صيانة لعقيدة الناس أي معركة يستبطئون النصر يجي سيدنا خالد العدو ينهزم فخشي أن يقول الناس أن النصر في ركاب خالد فعزله وولي وولى غيره ليجزم للكل بأن النصر من عند خالد أم من عند الله يبقى سيدنا عمر يمدح ولا يذم ده يمدح الجميل ايه بعت الرسالة إلى أبي عبيد اعدل خالد وانت مكانه قبل اليرموك يوم سيدنا أبو عبيدة الحكيم الزاهد في الدنيا يخفي الرسالة إلى أن تنتهي المعركة ويشتغل كجندي في جيش سيدنا خالد وبعد المعركة والنصر سيدنا خالد يعرف من غيره ويدخل عليه الخيمة يقول يغفر الله الله لك يا أبا عبيدة أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية ولا تعلمني وتصلي خلفي والسلطان سلطانك عسكري في جيشي وانت الأمير لماذا لم تقل لي قال يغفر الله لك أنت يا خالد ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عند غيري وما كنت لأكسر عليك حربك حتى تنقضي شفت الحكمة أنا قلت لك دلوقتي ممكن يحصل بلبلة حبايب خالد وحبايب لا لا لا بعد المعركة هذه حكمة حتى تنقضي حربك وما وكنت سأعلمك إن شاء الله وما سلطان الدنيا كما تعلم نريد وما لها نعمل وكل ما نحن فيه منها إلى زوال وانقطاع وما أنا وأنت إلا أخوان وقوام على أمر الله شفت الأدب بلسم وعلى قد زهد سيدنا أبو عبيدة برضه على قد أدب وزهد سيدنا خالد ده خالد بن الوليد اللي مرمغ بأعداء ربنا التين كان ممكن بقى سيدنا خالد يعمل انقلاب كرسي في القلاب ويقلبها ضلمة دول الصحابة الصحابة صلوا على رسول الله ثم موقف يظهر منه بجلاء عبقرية سيدنا أبو عبيدة الحربية سيدنا أبو عبيدة كان رجل عظيم الخلق فيه رفق وأناة وحلم وصدق وحب للسلام ولذلك أكثر مدن الشام فتحها سلما بما فيها بيت المقدس وكان كرجل عسكري يستشير رجاله في كل كبير وصغير وشديد الضبط وعظيم الطاعة لأمير المؤمنين ما يتصرفش من دماغه زي ما سيدنا عمر يقوله بالملي لا يتقدم شبر عظيم الضبط والربط والطاعة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل المعركة يتفقد رجاله يعدي في الجيش كده ويقول ايه يقول رب مبيض لثيابه وهو مدنس لدينه رب مكرم لنفسه وهو مهين لها غدا أيها الناس ادفعوا السيئات القديمات بالحسنات المحدثات دي خطبته في الجيش في معركة اللاذقية لجأ لحيلة عجيبة اللاذقية دي فين يا اخوانا سوريا حصون عالية قوي مش عارف يقتحم المدينة فأمر الجند بحفر حفائر عميقة بحيث يغيب فيها الفارس وهو على ظهر فرسه حفرة يقف فيها الفارس راكب ومش باين ثم انسحبوا الأسوار مغلقة الحصول مقفلة الأعداء بصوا كده قالوا ده انسحب وبالليل تسلل الفرسان ونزلوا فين؟ في الحفائر تاني يوم مفيش حد انسحب فتحوا الأبواب خرج الناس وإذا بجيش الإسلام يباغتهم ويدخل معهم وفتح اللاذقية عنوة بفضل الله ثم بفضل خطط خطته العسكرية الرائعة أخيرا شهادة من عمر الزاهد لأبي عبيد سيدنا عمر لما الشام اتفتحت بعثوا له يتسلم مفتاح بيت المقدس فجاء أول ما وصل بيت المقدس قال للقادة أين أخي سيدنا خالد أهو وعمرو وشرحبيل ويزيد ومعاوية قال لهم أخويا فين أين أخي قالوا من قال أبو عبيدة قالوا يأتيك الآن فقدم أبو عبيدة على ناقة مختومة بحبل من ليف شفت قائد جيوش المسلمين ركب جمل بحبل ليف قمة الزهد ونزل واستقبله ثم قال عمر للقادة انصرفوا عنه يلا انصرفوا عنه ومشى معه ساعة وقال يا أبا عبيدة ألا تذهب بنا إلى منزلك ما تعزمني يا أخي عندكم في البيت سيدنا عمر مش عايز المشمر والمحمر مش عايز العزومة ده عايز حاجة تانية عايز ايه عايز يشوف الامير ده بيته عامل ازاي بقى مترف بقى وعنده ولا على العهد الأول ده عمر بن الخطاب قال له ألا تذهب بنا إلى منزلك قال ولماذا منزلي أنت لا تريد إلا أن تعصر عينيك علي هتعيط قال له اذهب انت فذهب عمر وأبو عبيدة إلى المنزل فلما دخل قال عمر أين متاعك قال ما ترى قال ما أرى أنا ما أرى إلا لبدا يعني مرتبة محشية ليف بتاع النحل ما أرى إلا لبدا وصفحة طبق وشنا يعني قربة ماء ده متاع أمير الجند في الشام مرتبة فيها ليف مفيش أنتريه أنتريه بقى وال والكومودينو اتنين كومودينو والنيش عشان نحط الأزايز والكوبايات عشان نفرج الناس ما بنشربش فيه للفرجة بس اه والله للفرجه بس للديكور المهم قال له مش شايف غير ده قال له هذا متاعي قال الا تطعمنا فقام الى سله مستديره واخرج منها كسيرات رغيفين عيش ناشفين عايزين فاس عشان يتكسروا قال له اتفضل كل فعمر بص كده في البيت وبص للقمه وقعد يعيط قال الم اقل لك ستعصر عينيك علي شو قلت لك هتعيط قال عمر غيرتنا الدنيا كلنا كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة شوف شهادة من عمر الزاهد اللي زهده بقى رهيب يقول له احنا كلنا اتغيرنا الدنيا دخلت قلوبنا إلا أنت يا أبا عبيدة دي شهادة في القمة من أمير المؤمنين عمر إلى لأبي عبيدة ابن الجراح كيف مات؟ مات بالطاعون نزل الطاعون في الشام فقتل فيه عشرين ألف من الصحابة ومن أبناء الصحابة فيهم أبو عبيدة راح معاذ بن جبل يزوره ومعه رجل اسمه الحارث فقال أبو عبيدة لمعاذ انظر خرج الطعن في كفي المرض ظهر في يديه فلما رأى الحارث هذا الطعن في كف أبي عبيدة خاف فقال أبو عبيدة أتبكي والله إنها أحب إلي من حمر النعم لأن اللي بيموت بالطاعون يبقى مات إيه؟ شهيد وهكذا مات أبو عبيدة بالطاعون شهيد ودفن في الأردن في ثرى الأردن رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه طبعا إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي أسئلة أنا هجاوب على سؤال واحد بس سؤال واحد فقط أختي بتقول لي أنا منتقبة هل يجوز لي أن أصافح زوج أختي؟ هل يجوز لي أن أصافح زوج أختي وأن يراني يرى وجهي لا يجوز ما ينفعش حتى لو مش منطق ما ينفعش يخلو معاك جوز أختك ما يقعدش معاك لوحدكم جوز أختك ما يسلمش عليك بتقول له طب وجوز عمتي وبرضه جوز عمتك طب وجوز خالتي وجوز خالتي أصل زوج أختك وزوج خالتك وزوج عمتك محرمين عليك تحريم أبدي ولا تحريم مؤقت مؤقت لو خالتك ماتت ينفع جوزها ياخدك يجوزك لو عمتك ماتت ينفع يتجوزك لو اختك ماتت او اتطلقت اي واحده من دول ينفع زوجها يتجوزك فحرام حرام يقول لك بقى اصل انا البابي اصل انا مربيك يا اصلا يبقى راجل بكاش وبعيد عن دين ربنا يقول لا حرام هيزعل ومال هيزعل مره بعد كده هيمشي زي الالف وبعدين اللي يزعل يزعل طالما في طاعه الله انا مش ه- مش هقدر ارضي الناس انا يهمني ان ارضي رب الناس